أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا أما بعد فما زلنا في شرح أسماء الله تعالى وصفاته ونشرع اليوم في الحديث عن معنى اسم الله القدوس قال وهو القدوس المنزه عن النقائص والعيوب الموصوف بصفات الكمال أما اسم الله القدوس فمعناه في اللغة القدوس من القدس وهو الطهارة والقدس بالتحريك معناه السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتقدس منه أي يتطهر منه جاء في التنزيل قول الله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك معنى ونقدس لك معنى جميل معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك ومن ها هنا سوف يأتينا حظ المؤمن من هذا الاسم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا شك الارتباط ما بين التسبيح والتقديس ارتباط وثيق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لك ولهذا قيل بيت المقدس أي البيت المطهر أو المكان الذي يتطهر به من الذنوب المعنى ها هنا معنى التطهير قلت ثم ارتباط وثيق ما بين التسبيح والتقديس لأن معنى التسبيح أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والتقديس هو هو نفس المعنى ويناسبها هنا أن يقول الإنسان نحن نسبحك يا رب فنقول أنك سبحانك منزه عن النقائص والعيوب أما نحن ففينا تلك النقائص والعيوب فنحتاج حتى نتقرب إليك حتى نستطيع أن نذكرك ونحمدك نحتاج أن نطهر أنفسنا ونقدس لك المعنى الثاني في التقديس البركة يبقى المعنى الأول الطهارة المعنى الثاني البركة لأن العرب يستخدمون معنى القداسة في معنى البركة وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الأرض المقدسة أرض مباركة في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي الأرض المقدسة إذا هذان هما المعنيان الخاصان باسم الله القدوس ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين الأول في سورة الحشر في قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وورد في سورة الجمعة في مفتتحها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس قال أهل العلم في معنى هذا الاسم في حق الله تعالى قال قتادة القدوس أي المبارك فاستخدمه في أحد معنيي هذا الاسم الواردين في اللغة قال البيهقي هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأنداد وهذه صفة يستحقها بذاته سبحانه وتعالى لأن ذات الله تعالى منزهة عن العيوب وعن النقائص قال الألوسي القدوس أي البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به سبحانه وتعالى حظ المؤمن من هذا الاسم كيف نتعبد الله تعالى وندعوه بهذا الاسم لا شك قد وصلنا المعنى وهو معنى التنزيه معنى التزكية الذي نحن بصدد الحديث عنه من خلال هذه المدارسة لأسماء الله تعالى وصفاته لا شك هذا الاسم له خاصية خاصة عندنا لأن هو ده اللي احنا عايزين نعمله تطهير كيف تطهر نفسك لكن احنا عايزين نتوقف عند استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم بعد صلاة الوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوتر قال سبحان الملك القدوس يمد بها صوته هكذا يقولها ثلاثا يمد في كل واحدة منها صوته السنة كده يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس لماذا في هذا الموطن بعد أن يفرغ من صلاة الليل ومن مناجاة الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل يصلي الوتر ويقول هذا الذكر لا شك المعنى واضح ومرتبط كأن من أعظم المطهرات لآفات النفوس لا شك صلاة الليل ومناجاة الله تعالى نجاتك في مناجاتك فكأنه لما يخلو بالله سبحانه وتعالى يستشعر هذا المعنى ويستشعر أنه قد فاض الله عز وجل عليه بفيض رحمة وصار أعلى فيستشعر هذا النوع من التطهير الذي يحدث له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه معصوم هو صلى الله عليه وسلم لكن يستشعر في الرقي هذا هذا المعنى فيقول سبحان الملك القدوس سبحانه وتعالى فهكذا أيضا أنتم إذا استشعرت أنك صفيت شوية فقت شوية كده استخدم هذا الاسم ناجي الله بهذا الاسم كل ما تحس ان في حاجة كده اتظبطت جواك شوية او لما تبقى محتاج تتظبط عايز تطهر عايز حاسس جواك حاجات كتير عايزة تنضف فكأنك تحتاج ها هنا إلى أن ترفع يديك وتقول يا قدوس طهر قلبي من النفاق وطهر عملي من الرياء وطهر لساني من الكذب وطهر عيني من الخيانة هكذا نحتاج أن نتفاعل مع هذا الاسم لأن كثير من الناس لا يعطون لهذا الاسم حقه مع أنه له خاصية خاصة بأحوال كل واحد منا لأن الكل يحتاج إلى هذا النوع من التطهير يقول أيضا من الأمور الخاصة بحظ المؤمن من هذا الاسم يقول كما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص في صفاته وأسمائه الحسنى فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص في أقواله وأفعاله فقوله الصدق وخبره الحق ومن أصدق من الله حديثا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا كأنه يشيرها هنا إلى معنى آخر كيفية التطهير كيف تطهر نفسك تحتاج أن تطهر نفسك بالصدق أحد الأمور التي تعالج بها هذه الأفات القلبية الصدق الصدق دواء تلاقيها صفيت خالص كده من جواك والواحد لما يعتاد الصدق في أقواله وأفعاله يستشعر أنه لا شك طهر ففعله سبحانه وتعالى منزه عن الخطأ والنسيان ونحن لسنا منزهين عن ذلك فقد نخطئ وقد ننسى ها هنا تحتاج إلى أن تتذكر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تستشعر هذا المعنى مع اسم الله القدوس هو سبحانه وتعالى قدوس فلا يخطئ ولا ينسى أما نحن فلسنا كذلك فنخطئ وننسى فترفع يديك وتقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله سبحانه وتعالى منزه كذلك عن العبث أما نحن فحياتنا تغلب عليها العبثية أليس كذلك؟ كلها صح؟ قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يخلق شيئا عبثا أو سفها فأفعاله سبحانه وتعالى منزهة عن ذلك يبقى القدوس بتقول منهجية يعني شوف القدوس قالت إيه كل ده قالت طهر قلبك قالت استشعر ذلك لأنك فيك هذه الآفات والنقائص قالت منهج نفسك لازم تبقى ماشي على منهج ما تبقاش عايش في الأرض كده عبث فوضى إن أردت أن يكون لك حظ من اسم الله القدوس فتكون عبدا ربانيا منهج حياتك نظم أمورك يبقى للوقت قيمة في حياتك لا يمر عليك يوم هكذا دون ازدياد تعرف أنك إما في زيادة أو نقصان لا ثبات فإما أن تتقدم وإما أن تتأخر فماذا تريد أن تكون مفيش في الطريق حاجة اسمها ثبات للإيمان الإيمان يزيد وينقص فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص فلا بد أن تكون كل يوم في ازدياد في ازدياد علمي في ازدياد عملي حالك مع ربنا سبحانه وتعالى أفضل أقرب لابد أن الصورة تكون واضحة تماما أمام عينيك أهدافك واضحة محددة تركز عليها أنت النهاردة محتاج أنك تنضبط في باب الاعتقاد عقيدتك فيها شوية حاجات لغاية دلوقتي يتسلل إلى نفسك الشيطان منها ويوقعك ويصيبك بالإحباط والتثبيط لغاية النهاردة عندك بعض الخلل في فهم بعض الأمور في شرع ربنا سبحانه وتعالى مما هو فرض عليك فهمه لغاية النهاردة أنت مش فاهم الآيات اللي بتتلوها مش فاهم معانيها حتى ولو يعني بشكل كده عام لغاية النهاردة أنت لم تتم كتاب ولو حتى مثل رياض الصالحين تعرف معظم الأحاديث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت تتعبد ربنا سبحانه وتعالى بيها وتبقى فهمت أكثر عن ربك سبحانه وتعالى كده حالك بقى حالك مع ربنا سبحانه وتعالى أمورك في ازدياد ولا يوم فوق ويوم تحت هو ده اليوم فوق ويوم تحت شكوة الملتزمين كلها هي دي بتقول أنه غير ممنهج عبثي فتفتكر دايما هذا المعنى وأنت تنطق باسم الله القدوس قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده كذلك لأنه يناسب معنى الذل والانكسار في الركوع والسجود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح دايما يجمع ما بين التسبيح وما بين التقديس سبوح فعول وهذه ليست من الأوزان القياسية عند أهل اللغة سبوح فعول هكذا الأوزان القياسية الخاصة بالمبالغة ليست منها فعول هذه لكن أضافوها أضافوها على اعتبار استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لها في مثل ذلك سبوح أي من يكثر التسبيح له سبحانه قدوس رب الملائكة والروح فكذلك هذا يشير إلى معنى الذل والانكسار والافتقار وكأن هذا أيضا من أحد الأمور الأساس في التطهير الركوع والسجود الذل والانكسار ده أكتر حاجة تنظفك تطهرك لما تبقى أنت وهو فقط منكسر بين يديه خاضع بين يديه سبحانه وتعالى تتنفس الصعداء حق تحس ان كان جواك حاجات قد كده بتطلع بالركوع والسجود وقلنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله تعالى بهذا الاسم بعد الوتر عرفتم كيف تناجوا ربكم بهذا الاسم اسم الله القدوس يبقى القدوس معناه معناه المنزه عن النقائص ومعناه كذلك المبارك فتستنزل البركات بالقدوس سبحانه وتعالى يبقى تطهر بها نفسك تمنهج بها نفسك كل هذا يدخل تحت هذا الاسم بعد ذلك قال وهو السلام الذي سلم من كل عيب السلام الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص اسم الله السلام السلام والسلام معناه في اللغة البراءة قال ابن العربي السلامة العافية ومنه قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما معناه تسلما وبراءة أي تبرأنا منكم ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلام من الآفات ومنه قول الله تعالى كذلك والسلام على من اتبع الهدى أي من اتبع هدى الله سلم من عذابه وسخطه خدوا بالكم المعنى لأنه هنتوقف عنده من اتبع هدى الله سلم من عذابه ومن سخطه وإذا قال المسلم للمسلم السلام عليكم فكأنه يخبر بالسلام من جانبه ويؤمنه من شره وغائلته وأنه سلم له لا حرب عليه هو سلام له لا عداوة بينه وبينه لا غل في قلبه تجاهه هو سلام السلام عليكم ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن في قول الله تعالى الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن في سورة الحشر المعنى معنى هذا الاسم في حق الله تعالى قال ابن كثير السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله وقال القرطبي السلام أي ذو السلام من النقائص ونقل عن ابن العربي الفقيه المالكي قوله اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله السلام النسبة تقديره ذو السلامة ثم اختلفوا في ترجمة هذه النسبة على ثلاثة أقوال يعني بيقولوا أنها تشير إلى ثلاث معاني أول حاجة معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص كما تقدم الثاني معناه ذو السلام أي المسلم على عباده في الجنة كما قال الله سلام قولا من رب رحيم والثالث أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه سبحانه وتعالى كل واحدة من المعاني دي هنتوقف عندها سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص هتدينا نفس المعنى اللي توقفنا عنده في القدوس انه طالما في نقائص طالما في آفات اسعى في تطهير نفسك حتى تلقى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم حتى تصل إلى هذا المعنى مفتاح دخول الجنة لا تدخل الجنة إلا بقلب سليم يسلمه لك السلام وصلت؟ يعني أنا دلوقتي أريد أن أدخل الجنة لن تدخلها إلا إذا سلمك الله سلم الله لك قلبك فصار سليما فسل الله السلام أن يسلم لك قلبك ده أول معنى المعنى الثاني قال ذو السلام الذي يسلم على عباده في الجنة فالله سبحانه وتعالى إذا دخلت الجنة دار السلام حياك ورحب بك وأفاض عليك من خيره هذا المعنى يجعلك أنت ها هنا في الدنيا تجعل بينك وبين العباد السلام عشان كده بتقول السلام عليكم وكأنها تتقرب بها حتى يوافيك الله أجرها فيسلم هو عليك في الجنة واصلة والثالث معناه الذي سلم الخلق من ظلمه فإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حرمت الظلم على نفسي فسلم الخلق من الظلم فإذا ظلمت أحدا فليس لك حظ في اسم الله السلام وإذا ظلمت نفسك فليس لك حظ في اسم الله السلام فهمت؟ فلا تظلم الناس ولا تظلم نفسك لا تظلم نفسك فتوقعها في المهالك وتتعرض للفتن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني لا تظلم نفسك فتقع في وحل المعاصي والمنكرات ولا تظلم الناس حتى لا تتعرض للعقوبة من المنتقم سبحانه هذا الإثم آثار الإيمان به وحظ المؤمن منه أولا قلنا السلام السالم من كل نقص وآفة فمعناه قريب بهذا المعنى من اسم الله القدوس كما تقدم لكن قالوا في التفريق وهو ما فيش كلمتين في اللغة مترادفتان تمام الترادف بمعنى ان الاثنين زي بعض بل قال أهل اللغة اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى دي كلمة غير كلمة يبقى لازم دي ليها معنى ودي ليها معنى القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي والحاضر بصوا فرقوا ازاي قدوس معناه انه سبحانه وتعالى ليس له عيب هكذا تقدس سبحانه وتعالى يعني في الماضي وفي الحاضر أما السلام فإشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في المستقبل فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب تزول سلامته وهو لا يزال سبحانه وتعالى سليما سلاما سبحانه يبقى فرقوا بينها من حيث الزمن يبقى القدوس في الماضي والحاضر والسلام في المستقبل وصلت قلنا والله سبحانه وتعالى المسلم على عباده وأوليائه في الجنة قال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وقال سبحانه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما فالله تعالى يحيي عباده في الجنة بالسلام عليهم والجنة هي دار السلام سلمت من الموت والمرض وسائر الآفات لهم دار السلام عند ربهم والله السلام يدعو إلى دار السلام فسلم تسلم سبحان الله لا شك هنا وقفة أن مبنى كلمة الإسلام ابتداء مبناها الإسلام من أسلم إسلاما الحروف الأساسية بينها إيه؟ السين واللام والميم اللي هي سلمة أسلم تسلم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى ملوك الأرض يخاطبهم ويدعوهم إلى الإسلام فيقول إن الإسلام سلام سلام بهذا المعنى إذا أسلمت نفسك لله سلمت وإن لم تسلم نفسك لله لم تسلم يبقى لو أنت لم تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى هتقع في آفات لا محالة يعني دلوقتي أمر ربنا سبحانه وتعالى لك أنت عارف الفرض الفلاني ومقصر فيه فاعرف أنه لابد أن يصيبك بسبب ذلك آفة هذه الآفة لابد أن تعاقب عليه من يعمل سوءا يجزى به لابد أما إن أسلمت نفسك له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء حين يشرع في النوم وأسلمت نفسي لك وفوضت أمري لك فأنا خلاص ركنت عليك يا رب توكلت عليك دبر لي فإني لا أحسن التدبير حينها تسلم تسلم من آفاتك إنما اصنع ما شئت اتباع الهوى نقصان وآفة على عكس ما يتصور الناس هو حاسب ان هو لما هيكون متبع لهواه هيكون أسعد هيكون أفضل هيكون أسلم لا أنه لما يعمل اللي في دماغه ويمشي زي ما هو عايز هو كده يبقى هيبقى مبسوط وهيبقى تمام في الدنيا وكل اتباع للهوى آفة ونقصان فهمتم؟ الله تعالى هو المسلم على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم جميل قوي لما تستشعر أن ربنا يسلم عليك معنى أن الواحد الترحاب والتحية و... أن ربنا يستقبلك هكذا يسلم عليك أنا أنا الله جل جلاله يتفضل علي أنا بذلك احنا توقفنا عند اسم الله الملك هكذا تستشعر انت ان انت النهاردة تبقى في ضيافة الملك سبحانه ملك الملوك سبحانه وتعالى ليس هكذا فحسب بل يحييك ويسلم عليك يا نهار ابيض من أنا حتى يسلم الله الملك علي أنا عشان كده محتاج أن أنت تسلم أمرك له حتى يسلم هو لك سلم الله تعالى سلم الله تعالى على أنبيائه ورسله ليقتدي بذلك البشر فلا يذكرهم أحد بسوء قال الله سلام على نوح في العالمين علشان يبقى ذكر الأنبياء عندنا دائما له هالة وتقديس وتعظيم وإجلال فلا يجوز أن نتكلم عن نبي من الأنبياء بأي حال من الأحوال بأي صفة من صفات النقص وهو ده الكلام اللي العلماء بيتكلموا فيه في معنى عصمة الأنبياء عشان كده الكلام الآثار الإسرائيلية الواردة في بعض قصص الأنبياء ينبغي أن يتورع الناس من ذكر بعضها يقعدوا بقى يقولوا سيدنا أيوب رمي في المزبلة هذا كلام لا يليق بأي حال من الأحوال ولا ينبغي أن ينقل وينبغي أن تنزه منه كتب التفسير وكلها آثار إسرائيلية يعني فيها تعارض ابتداء مع عقيدتنا في حق أنبياء الله تعالى ورسله وسوف يأتينا هذا مفصلا حين نتكلم عن الإيمان بالرسل لكن ينبغي أن يكون هكذا ودائما يكون ذكرهم له عندك إجلال خاص إذا كان الله يسلم عليهم سلام على نوح في العالمين نعم سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال تعالى قل الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى شوفوا دي سلام على عباده الذين اصطفى ولم يقل ها هنا وسلام على رسله الذين اصطفى ولم يقل ها هنا وسلام على أنبيائه يقول سلام على عباده الذين اصطفى الذين اصطفاهم واختارهم وهكذا على الإطلاق ولا شك أنه حين المراد منهم ابتداء الأنبياء والرسل وهكذا سائر من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى باصطفاءات خاصة طب ومتى يصطفيه الله سبحانه وتعالى امتى يختاره الله تعالى ويميزه حين يكون هو أهلا لمثل ذلك حين يكون هو في الدرجة الأعلى حين يمتاز عن الخلق بشيء حينئذ يكون قد اصطفاه الله انت بقى ربنا اصطفاك بإيه حتى تستحق هذا السلام محتاج ان انت تبقى من عباده الذين اصطفى فتتميز فلازم تركز على حاجة في الطريق تكون بها مميز عن الجميع انت مجتهد في طلب العلم انت مجتهد في باب من أبواب العبادة به تعرف أنت القوام عند الله اسمك هكذا أنت الصوام أنت الذكير أنت الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنت من لا بد أن تكون مصطفى وحين تصطفى أبشر فالله يحييك ويسلم عليك وسوف تسلم عشان كده احنا في الطريق بنقول في التربية يا شباب في الطريق اجتهد في باب من الأبواب وامشي فيه 3 4 5 خطوات هتخلص من مشاكل كتير انت مش فاهمها ليه؟ لأنك حينئذ تصطفى فيسلم عليك فتسلم وصلت يبقى لما اجي أنا أنا النهاردة مثلا مركز في باب بجتهد جدا في النوافل مثلا واجتهد فيها لغاية ما أبقى ممتاز فيها متميز بها, بها يبقى ربنا اصطفاني بشيء فربنا سبحانه وتعالى ينزل علي سلامه فأسلم فانضف وما اعرفش ليه يعني لو كنا قعدنا نخبط ونقعد نقول طب اعمل كذا طب اعمل كذا طب اعمل كذا تلاقي نفسك كانت عندك مشكلة كبيرة مش عارف تخلص منها ازاي خلصت حبب له الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وخلصت المشكلة بهذا الاصطفاء وكذا عباده المؤمنين فإن الملائكة تسلم عليهم عند قبض أرواحهم وتطمئنهم وتؤمنهم اسم الله السلام جميل يعني يشعرك بهذه الطمأنينة الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى تحس كده ان انت ايه سالم فآمن مطمئن ساكن هادئ كل ده تستشعره لما تبقى ايه تتعبد ربك بهذا الاسم اسم الله السلام فشوف اول حاجة اول حاجة تتلقاك بها الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام أول حاجة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيطمئنوا ويهدئون من روعه في هذه الأهوال فالملائكة تبشرهم بالفوز بالجنة والنجاة من عقاب الله والنار الأمر بإفشاء هذا الاسم مطلوب في الدنيا لذلك تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام بين المسلمين وجعلها سبب للتحابب بينهم قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هذا الحديث رواه مسلم قال النووي فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف فالسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين الآداب اليسيرة جدا دي صرنا الآن نخل بها على وجهها وصار بعض الناس يتكلمون بقى طيب هل نلقي السلام وأنا لا أعرف هذا يصلي أم لا يصلي أفشوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بقى طب هنسلم طب ده الراجل ده مش عارف بقى طب ينفع نسلم على واحد قاعد على قهوة نسلم عليه ولا ما نسلمش عليه طب ده راجل مقيم على معصية نسلم عليه طب ينفع كذا أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف ألقي عليه السلام لعله يكون سببا أنه يكون بينك وبينه رباط يمكن يكون ده سبب أفضل من أنت تدعوه بحاجات قد كده ممكن تكون السلام عليكم فقط تكون سبب لهدايته فقط لأنه يحبك فلما يحبك يقبل منك أو يقلدك خلاص تكون هذه هو الطريق لكن بقى نبتدي نقعد نبتدي نشوف هي دي فتن آخر الزمان اللي احنا فيها يعني أفش السلام على من عرفته ومن لم تعرف بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل فسلم في بيته طرد الشيطان إذا دخل الرجل فقال أول ما دخل بيت حتى ولو لم يكن فيه أحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم هاهنا فإذا قدم له الطعام فأكل فسمى الله عليه وذكر الله قال الشيطان ولا عشاء فيخرج الشيطان من البيت فيصير البيت سلام فإفشاء السلام من شعائر الإسلام العظيمة التي يتهاون فيها كثير من المسلمين انظروا أول خطاب خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به أهل المدينة حين دخل أول شيء وقف النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه الناس فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أفش السلام تدخل الجنة بسلام هذا طريق دار السلام ولا يقال السلام على الله لا تقول هكذا جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام الله هو السلام فعلى من هو هكذا تقول السلام على السلام أي شيء تريد هو السلام فليس هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى ولكن قولوا التحيات لله انتوا عايزين تتحيوا ربنا يعني خلاص يبقى قولوا التحيات لله ما تقولش بقى السلام على الله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال فإن كل سلام ورحمة الله ومنه وهو مالكها وهو معطيها سبحانه وتعالى جاء في حديث أنس قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى السلام يقرئ خديجة السلام يعني فأخبرها قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى على خديجة بهذا القصر الذي من قصب لا صخب فيه ولا نصب وكنت واقف عند المعنى اشمعنى يعني يقول لا صخب يعني اولا من قصب معناه ان هو ايه اللؤلؤه المجوفه دي اللي هي عامله زي عامله زي الحضن كما احتضنت خديجه النبي صلى الله عليه وسلم فابدلها الله سبحانه وتعالى في الجنه بحضن ايضا فصار بيتها يشبه الحضن هكذا اللؤلؤه المجوفه دي تلاقيها عامله كده كانها بالظبط ضمه يعني كانها ذراعين كده مضمومين عليها لا صخب فيه لا ضجيج فيه هي قعدة الحريم كلها ضجيج لا صخب فيه ولا نصب مفيش تعب خلطتهم تعب نصب ما هي لا صخب فيه ولا نصب اشمعنى يعني لا صخب ولا نصب قال العلماء في هذه القصة دليل على وفور فقهها رضي الله عنها لأنها لم تقل وعليه السلام وإنما قالت إن الله هو السلام شفتوا بقى عشان ما تقولش السلام على الله ما قالتش كده قالت يعني مفترض جبريل بيقول له إن الله يقرئه يقرئ خديجة السلام فهتقول له عليه السلام لا قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام بخلاف ما وقع لبعض الصحابة حين كانوا يقولون في التشهد السلام على الله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم تتعبد الله تعالى بهذا الاسم كما هو في هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا بعد أن ننتهي من الصلاة نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لماذا في هذا الموطن كذلك يعني بعد الايه بعد ما بينتهي من الصلاة يقول اللهم أنت السلام يفتكر اسم الله السلام هنا ليه آه يعني يبقى أثر الصلاة عليه أن تكون سبب في سلامه هو من هذه النقائص ومن هذه الآفات ومن هذه كذا وفي نفس المعاني بقى كلها اللي احنا ذكرناها في اسم الله السلام هذه فعشان كده مناسبة جدا ان هو بعد ما بينتهي من الصلاة مباشرة يستغفر عشان يدرأ النقصان ويبتدي يقول اللهم أنت السلام فلن يسلم لي أمري إلا أنت أنت السلام ولن يسلم لي قلبي إلا إذا سلمته لي أنت أنت السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الاسم الثالث المؤمن المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده المؤمن المعنى اللغوي لاسم الله المؤمن يأتي بمعنيين المؤمن من الإيمان أي التصديق منه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا لفرط محبتك ليوسف فأنت لن تصدقنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الثاني معناه الأمان الذي هو ضد الإخافة قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمان والأمانة بمعنى أي الاثنين يستخدمان بمعنى واحد قد أمنت فأنا آمن وآمن غيري يعني من الأذى فالأمن ضد الخوف والأمان ضد الخيانة والإيمان ضد الكفر هذه المعاني الثلاثة الخوف الخيانة الكفر كل هذا ينبغي أن ينزه العبد منها عشان يبقى ليه حظ من اسم الله المؤمن يبقى لا خوف لا ظلم لا خيانة الإيمان بمعنى التصديق ضده التكذيب يقول آمن به قوم وكذب به قوم وفي التنزيل العزيز وهذا البلد الأمين أي الآمن يعني مكة إذا يستخدم هذا الاسم على إيه؟ معنيين من الإيمان بمعنى التصديق والثقة ومن الإيمان بمعنى الأمان والأمانة طبعا المعاني هي بتتسرب إليكم وإحنا اللي هنتوقف عند أن كل هذه المعاني هي التي ستطالب بها ليكون لك حظ من اسم الله المؤمن هذا الاسم ورد في القرآن أيضا مرة واحدة في سياق سورة الحشر السلام المؤمن فسره أهل العلم في حق الله تعالى بأن المؤمن أي الذي أمن خلقه من أن يظلمه وقالوا المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من عذابه المصدق لرسله بإظهار المعجزات والمصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب والمصدق للكافرين بما أوعدهم من العذاب وقال مجاهد المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو هو سبحانه وتعالى المصدق لنفسه سبحانه فهو المؤمن وهذا المعنى أشار إليه الألوسي فقال المؤمن المصدق لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عنه سبحانه إما بالقول أو بخلق المعجزة فهو واهب عباده الأمن من الفزع الأكبر وهو مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنين في قلوبهم وإما بإخبارهم بأنه لا خوف عليهم وأنهم لا يحزنون قال السعدي المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به تعالوا نتوقف عند هذا الاسم ونرى حظ المؤمن منه أول شيء إن الله هو المؤمن الموحد لنفسه فأخبر هو سبحانه عن وحدانية نفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو فالله صدق نفسه بهذا وتصديقه علمه بأنه صادق أخبر تعالى أنه سيري خلقه علامات وحدانيته ودلائل إلهيته وعظمته قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هتبقى واضحة لا تحتاج إلى مرية ولا شك ولا غموض في مثل ذلك ليس أمرا خفيا سوف يهتدي إليه البعض والآخرون سوف يضلون في هذا الطريق لأنه كان غامضا خفيا عليهم لا الآيات ستكون واضحة للجميع عامتهم وخاصتهم فقيههم وجاهلهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا يكفي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بمثل ذلك حظ المؤمن في اسم الله المؤمن أن يصدقه ابتداء في كل ما أخبر به سبحانه وتعالى فيصدق بكلامه ويصدق بشرعه ويصدق بأمره ومعنى التصديق ها هنا يقتضي الامتثال أما هو سبحانه وتعالى فمنزه عن هذه الصفة النقص فلا جهل ولا مثل هذا وإنما هو من عنده سبحانه وتعالى يأتي بالمعنى الإيجابي فقط في هذا وهو التأكيد على هذا الأمر يصدقه بمعنى أنه يؤكد هذا ففي حقه هو هكذا وفي حقنا نحن ما يخالف معنى التكذيب التصديق أنه قد يأتيك أنت قد تكذب بشيء تكذب بقولك أو بفعلك أو بحالك مكذب لأمر من أوامر الله واحدة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى في مثلا في أمر الحجاب هذا الأمر هي مصدقة بأن الحجاب فرض قد يكذب حالها ذلك يعني مش مصدقة أنه ممكن يكون في زمن اللي احنا فيه ده أنه يكون في حجاب مش مصدق أنه الوضع كذلك بس مش معنى التكذيب ده أنه هو أنه يقعها والعياذ بالله في الكفر يعني لا لا لا مش معنى كده اللي هو ده المعنى المراد بكفر النعمة أن هي ما تعطي الله سبحانه وتعالى حقها في ذلك فيبقى في تكذيب نوع من التكذيب لشيء متسلل إلى النفس قد يكون تكذيب كبير ان هي بقى تجاهر بمثل ذلك وهنا بقى هنا اللي تقع تحت طائلة الكفر والعياذ بالله إذا قالت لا مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة حاجة اسمها أنها حجاب في الشرع ده خالص وكون هي أصلا يعني جاهلة فلا تدري فمثل هذا يوقعها لا شك في الكفر لكن تكون معذورة إلى أن يتبين لها وكلما على إيمانه على تصديقه ما الإيمان تصديق مش كده الإيمان تصديقي ويصدقه العمل فهتلاقيه هو من جوه من جوه بقى بدأ يعلو شوية فبدأ يبقى أكثر يقينا أكثر ثقة في شرع الله سبحانه وتعالى أكثر ثقة في الله سبحانه وتعالى بدأ يبقى أكثر توكلا على الله ده كله نتج عنه صلاح عمله فصلح أمره دائما أبدا اربط ما بين الأمرين ما بين المخالفة ووقوع الإنسان في شيء من الكفر شيء لا يخرجه ولا معنى الكفر هنا المعنى الآخر معنى أنه يعني يبقى فيها إنكار كده تكذيب بس تكذيب خفي مش تكذيب اللي هو يقول إن لا ما, ما ينفعش لا لا بس هي جواه شبهة قاعدة بتعمل جواه كده صراع إزاي ده يبقى موجود إنما إيه المؤمن مستسلم تماما مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ومتأكد وراضي بهذا الأمر وعارف أنه لا شك ولو أخطأ يبقى الخطأ من الخطأ عنده معفو يعني هو يبقى عارف ان هو ان ربنا هيحفظه وان ربنا سبحانه وتعالى سوف يدفع عنه طالما امر بمثل ذلك فهذا تكليف بمطاق ليس بمحال ولا بما يترتب عليه حرج او مشقه فما جعل علينا في الدين من حرج الامر الثاني يبقى اول حاجه كانت المطلوب ايه التصديق كما صدق هو صدق انت فهذا التصديق يحتاج أن تتعلم شيء كيف تثق بالله الثقة بالله سبحانه وتعالى تتعلم إذا لن يضيعنا هي دي مش هيضيعني مش ممكن هكون على طريقه وهيضيعني هياخد بإيدي أنا أحسن الظن به سبحانه وتعالى أنا أثق بأنك ستعفو عني ليس لأني أهل لمثل ذلك ولأنك فقط أنت العفو الكريم ما كنت أظن ذلك بك جميل قوي في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهو كده أنا واثق قوي أنا واثق أن الله سبحانه وتعالى بس الثقة دي لابد وإحنا قلنا الإيمان يصدقه العمل يعني هذا الرجل لابد أن يكون له أعمال خير أعمال خير هي التي أوصلته لمثل ذلك لأن الله لا يظلم أحدا لكن هو ظاهر أعماله ظاهر أعماله تودي النار بس كأن هذه بقيت له وهو حسن ظنه بالله وهذا عمل إيماني ضخم فليست الأعمال هي الصلوات والزكوات والصدقات والقراءة والكذا فقط هناك عمل أعمال الأعمال أعمال الأبدان وأعمال القلب فهذا عمل قلبي ضخم لا شك حسن الظن بالله ويأتي لا شك من هذا الباب باب الثقة به سبحانه وفرق بين حسن الظن والغرور في فرق بقى بينهم واسع عشان انت دلوقتي وانت بتسمع كده تقول يا سلام الدنيا بقت تمام التمام قوي ما كنت اظن ذلك بك يا رب انا واثق ان انت هتدخلني الجنه طب ما قوم بتلاقي لا اله الا الله هتقول كده وكله هيخش الجنه بقى لا ده اسمه غرور انما حسن الظن لابد ان يصدقه العمل لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل الفرق ما بين الغرور وما بين حسن الظن العمل انا احسن الظن بالله ان ربنا ان شاء الله هي هياخد بايدي انا مش ماشي صح مش مظبط انا في حاجات كتير لكن ان شاء الله ربنا هياخد بايديا هي دي اذا لن يضيعنا مش هيضيعني مش ممكن يضيعني هي دي اللي خلت هاجر تسعى ويبقى تجسيد السعي بعد كده هذا التجسيد يبقى شعيرة من الشعائر يقوم بها المعتمرين والحجاج المعتمرون والحجاج عشان يجسدوا معنى الثقة بالله هي بتجري بس واثقة انها هتلاقي مية واثق بس بتعمل ايه ما قعدتش والثقة انا واثقة اذا لن يضيعنا راحت قاعدة بقى لا قامت واشتغلت وجرت وسعت سعت مشيت شوية وجرت شوية هرولت وراحت وجت سبع مرات وفي الآخر خالص ربنا رزقها يبقى هو ده الفرق ما بين الواثق في الله وما بين المغرور المغرور قاعد بقى كده ما بيعملش حاجة ان شاء الله ربنا مش هيضيع انا واثق ان ربنا هيتوب عليا وان ربنا هيغفر لي وهعمل وما اعملش اي حاجة ده اسمه مغرور عشان كده انا بقول ان هذا الرجل كانت له شيء ادخر له بس هي اعماله أعماله الظاهرة كده حسن الحساب يعني حسنات وسيئات تودي النار فعشان كده قضي له بالنار لكن بقي له شيء أنه كان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فرجحت اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين هذا الأمر الأول الأمر الثاني سبحانه وتعالى صدق أنبياءه بإظهار الآيات وال العلامات الباهرة على أيديهم التي تبين للناس بها أنهم صادقون قال تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون معنى هذا في المقابل إذا كان الله صدق رسله بالمعجزات والعلامات فحقها منك الإيمان حقها منك أن تؤمن بما صدق الله سبحانه وتعالى به أنبياءه ورسله فتؤمن بهم كذلك الله تعالى يصدق عباده ما وعدهم من النصر في الدنيا والتمكين في الأرض هي دي إنك تبقى يقينك راسخ بأن ذلك كائن لا محالة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال تقول عكس ذلك يمكن لنا فين يا عم هي دي اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأحزاب تعرفه يضرب يقول فتحت فارس فارس ايه ده احنا قاعدين بنعمل خندق علشان ما يخشوش علينا اصلا مش عارفين مش قادرين نطلع لهم اصلا يعني عاملين حفرة وعاملين بيها علشان خاطر لو دخلوا علينا هتبقى مشكلة وبعد كده كده فتحت فارس كده فتحت الروم اه بص هو ده هو ده اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يعدي على عمار يبشرهم بعمار وسمية وهم يعذبان يبشرهم بالجنة طول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المعنى في قلوب الصحابة وينبغي أن يكون هذا أحد الأمور الأساس التي توجه إليها الدعوة عادة لأن الناس محبطين مثبطين كل شوية لما يبص بقى يفتح جزيرة ولا يفتح له أي قناة ويقعد يتفرج على المذابح هنا والمذابح هنا والمذابح هنا يجي له رسالة كده تخبطه خالص ويصب الهزيمة النفسية امتى بقى حلني ولا بقى لما يبقى أحفاد أحفادك إن شاء الله ولا 200-300 سنة عشان تعرف تعمل حاجة فين ده إنما المؤمن ليس كذلك المؤمن مؤمن بوعد الله أنه لن يتخلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم بص استخدم كل أساليب التوكيد في لا يستخلفنهم اللام دي واقعة في جواب قسم محذوف يعني كأن التقدير إيه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات والله لا يستخلفنهم اللام دي ادي لام القسم الواقعة في جواب القسم المحذوف لا يستخلفنهم نون نون التوكيد المثقلة التي هي أبلغ في التوكيد لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية دي لها وقفات عايزة لها درس لوحده درس التمكين يعني ما في لفظ في هذه الآية مع سياق الآيات سورة النور إلا وستجدون يعني أمور ينبهر لها العقل آية يسيرة جدا اهي لكن تحوي كنوز من المعاني وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من نظر إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الخلفاء الراشدين علم صدق وعد الله تعالى لعباده المخلصين يقول الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم هذا السؤال ليس استفهام بمعنى أنهم يتطلبون منهم المعرفة هم مصدقون ابتداء هي دي بالظبط كده بتقول له ايه ها احنا ربنا الحمد لله ادانا ايه رايكم انتوا برضو كده ولا ايه اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين شفتوا التصديق دايما يأتي بعديه العمل لازم لأنه التصديق القلبي فقط لا يكفي عشان كده اللي هي طوائف المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإن الإيمان ده شيء كده اللي هو الناس بت... ويصلهم بالمعنى قلبي طيب ومهم القلب ومش مهم أي حاجة تانية المعنى ده كل الآيات والشواهد اهي تأتي بنقضه يعني يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده بإيه فنعم أجر العاملين ما قالوش فنعم أجر المصدقين فنعم أجر المؤمنين حتى على أساس أنه يبقى الإيمان معناه تصديق فقط لا الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالأركان لابد الإيمان قول وعمل قول باللسان عمل بالأركان تصديق بالجنان فحينما يختل أي شيء يضعف الإيمان حين يختل أي شيء من هذه الأركان الثلاث من سواء من القول باللسان الذي يقتضي ابتداء الشهادة ويقتضي كذلك دوام الذكر عشان يسترسخ الإيمان ده تحتاج أن أنت تقعد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله على أنك مصدق بها بس تحتاج حتى تقر في قلبك هذا أقرب الطرق إلى ترسيخ المعاني داخل القلب هذا معنى والمعنى الثاني العمل بالأركان أعمال الجوارح هذه لابد أن يصدقها تصدق هي الأخرى والثالث بالقلب يبقى كل ده يوم ما يحصل بقى أي خلل معين في أي جانب من الجوانب دي يضعف الإيمان تقع في المعاصي والذنوب وابحث ستجد هذا الأمر داخلك لا محالة احنا لسه بنقول دلوقتي اهو لازم يكون الخلل من جواك فيك حاجة مش مظبوطة انت حاسس ان ربنا ابن القيم بيقول كده بيقول لا تجد أحد يقع في ذنب إلا وهو متسخط على الرب في شيء لكن لا يتجاسر معنى لا يتجاسر ما يقدرش لا يتجاسر عن الاعتراف بمثل ذلك إنما هو متسخط في شيء مش عاجبه حاجة في حاجة مش عاجباك فعشان كده مش عشان كده مش شغال عشان كده بتقع انت دلوقتي بتقع في ايه ايه الذنوب الشهوات طب يعني انا كنت يعني ما كنت اتجوز وكانت الامور تتيسر ده انا ولا خمس ست سنين عشان اتجوز طب انا كنت اعمل ايه يعني يعني ربنا ظلمك انك خلقت هكذا انك لسه ما تيسرش لك الامور ان انت يعني ربنا ركب فيك الشهوة من سن 13 14 سنة وان انت هتقعد تكابد الامرين في زمن الفتن ده مش اقل من 10 سنين 10 سنين صبر طب ليه ما كان الواحد نص يعني ما الواحد كان مثلا يبقى يكلف في سن 20 سنة الشهوة دي يبقى ليها مظاهرها في سن الايه السن اللي يعرف يتجوز فيه انما النهارده 14 سنة هيعمل ايه فلازم هيقع وهعمل ايه طيب طب يعني ربنا ظلمنا بقى ما هو تركبت فيك الشهوة ليه مت... لا لا ربنا ظلمنا لا لا استغفر الله استغفر الله امال ايه الموضوع يعني مش عارف هي كده بقى هي متلخبطه اصلها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي كده يعني هو بقى النظام مش مظبوط المفروض كانوا جوزونا من سن 16 سنة اصلا زي ما كانوا زمان في الارياف اصل هو فيه مش عارف ايه فيبتدي بقى ايه اي اي حاجة خبط بس هو من جوه هو مين يعني يا عم اللي عامل القصة دي كلها ما هو ربنا سبحانه وتعالى مقدر الامور كلها ماشي ماشي مشيها يعني بص هو ده فيبتدي يقع يقع بقى في المعاصي دي ما هو من جواه خلاص ترسخ المعنى ده جواه فطالما انا اعمل ايه ابص بقى على الحريم بقى اعمل حاجة اهبط يعني الشهوة دي باي شكل ادي واقع واحد تاني يبتدي يمد ايديه وبعدين يقول لك طب وانا كنت اعمل ايه يعني قول لي بالله عليك 100 جنيه اعمل بيهم ايه في الزمن اللي زي الفل ده ده ما بيقضوش مواصلات اعملهم ايه طيب وبعدين انا ما بعملش حاجه يعني انا انا ما بسرقش حد يعني انا لما بمد ايدي واخد رشوه من واحد ولا مش عارف ايه ده بمزاجه وهي هم كده هم بيدونا القليل وبيجبرونا على ان احنا نعمل الحرام هيبتدي يعملها في جواه ويبتدي يزينها لنفسه ما تبقاش اي مشكله ويقع في المعاصي هو من جواه بقى حاسس بايه طب وانت خلقتني ليه كده اعوذ بالله يعني حاشا لله لكن عمل ليه طلعتني فقير متسخط على انه ربنا سبحانه وتعالى خلقه هكذا والجميع الغني اللي معاه وبرضه بيمد ايديه ويختلس ويسوي يعني انت عايزني افتقر بعد ما دقت تسلب مني يسلبها مني ليه لسه واحد بيقول لي قصة توبته فبيقول لي انا وصل بيا الفجر انا في وقت من الاوقات كنت عندي عربية اخر موديل وكنت عامل كل المنكرات اللي في الدنيا كانت معايا بغي في العربية ساعتها وكنت مش عارف عملت ايه وايه وايه المهم العربية عملت حادثة ما بقاش ليها معالم طلعت من الحادثة من غير ولا خربوش قلت له وصل الكلام بقى لما بيبقى ايه ظاهر طلع اللي جواه انت هتاخدها مني هجيب احسن منها يا نهار ابيض ممكن العقل بتاعنا ده يوصل يمضى ربنا انت بتتكلم في خلاص الدنيا بس بقى ده ايه مطلع مع كل البلاوي ظاهره وخلاص تجرأ على انه بقى ايه يقول انما التاني بقى اللي ابن القيم بيتكلم عليه لا يتجاسر عن ان يفضي بما بداخله ما بيعترف شو كده من جواه لا احد عشان كده الكلام متوجه لنا كلنا لا أحد ليس عنده مثل هذا وإلا ما كان ليعصي الله فعشان كده الإيمان يحتاج الرضا عشان كده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم بين الرسول فتبص تلاقي المؤمن لما يبتلى أول رد فعل عنده بيبقى باين بيبقى قرير العين ومبسوط وبيضحك شفت لكم قبل كده لا مش يضحك يعني يضحك يعني يبقى عنده ما تبقاش فارقه معاه فاصله هو مصدق عارفين قلت لكم انا القصه دي قبل كده الراجل اللي اتي به الى احد الظلمه يعني احد السلف فامر بقطع يديه ورجليه احد الصالحين فخرج يضحك قالوا تضحك قال اللهم هذا حلمك بمن اذى اولياءك فكيف حلمك باوليائك إذا كان كده يبقى خلاص ده جميل قوي ده إذا كان ربنا بيبقى حليم على الناس دي اللي بتعمل كذا وكذا يبقى عليا أنا هيعمل إيه بقى؟ لا ده تبقى الدنيا هنا قوي مفيش أي مشاكل ده دي حاجة تبسط الواحد إنك مرضت إنه منع عنك خير إنك كنت تريد شيء فلم يكن تبتدي بقى تعود نفسك إيه كلام أيوب السختياني ده إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون اللي كان ده هو ده اعتبره إن هو ده اللي أنت كنت عايزه بص اتفقت يقولوا اتفقت الإرادتان أراد الله لك شيء وأردت غيره ثم بعد ذلك اللي, اللي انت كنت اللي ربنا بقى خلاه لك ده وهو ده اللي جعله كأنك انت تقول أنا هو ده اللي أنا كنت عايزه هو ده يبقى هو ده أحبه إليه أحبه إلي أحبه إليه أحبه إلي بس مش فارقة معايا خالص فتلاقي اختبر نفسك عشان تعرف اللي جوه ايه ما انا وانت مش فاهمين احنا دلوقتي بنقعد نقول رضيت بالله ربا وتقول للصبح لا تعالى بقى في الابتلاء فجوه الابتلاء كده تلاقي نفسك انت قاعد ايه مبسوط خالص مش فارقه معاك خالص وقاعد تقول اه الحمد لله اكيد ده ربنا لا يقدر الا الخير ويشدد عليك في البلاء احيانا هي دي بقى الثقه بالله العاليه سيدنا ايوب ظل ثماني عشرة سنة 18 سنة مبتلى بالمرض وسبحان الله السبب في الانفراج انفراج الكرب عنه كل ده وهو ما بيطلبش كل ده وما بيقولش رب اني مسني الضر لغايه ما اتنين كانوا هم اللي قايمين باموره كلهم الحديث هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الوارد في المعنى ان اتنين كانوا هم اللي بيخدموه فاتنين قعدوا يكلموا بعض من وراه واحد قال للتاني ترى هذا الرجل نبي الله هذا ايوب ترى ماذا صنع من الخطيئة ده عمل بلوى سوء 18 سنة بلاء فالتاني وصل له الكلام سيدنا أيوب بصوا بقى الكلام قال أول حاجة جت في دماغه ساعتها إيه الذنب قال له في الأول خالص لا أدري ما تقول إيه اللي أنت بتقوله ده خطيئة إيه وذنب إيه وربنا بيعاقب إيه هو في عقاب أصلا في إيه المشكلة هو كل ده كل ده مفيش مشكلة خالص عادي يعني 18 سنة مفيش أي مشكلة أيوه عادي فيش هو مستمتع بالبلاء عشان كده هو ما قالش رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لما لحقه في هو بقى دلوقتي شرفه والناس بدأت تتكلم عليه وبدأ ده يكون سبب في الدعوة دي والنبوة دي فيها قطح فيها هنا قال رب إني مسني الضر بيقول غير أني كنت إذا مررت على اثنين فتلاحيا إن الاثنين قاعدين بيشتموا في بعض فيذكر أحدهم الله فأرجع فأكفر عنه يمكن كده أنا يعني تجاوزت حدودي فهمت حاجة؟ اتنين قاعدين بيتخانقوا واحد بيقول له والله العظيم ده انت مش عارفه ايه فهو سيدنا ايوب يروح راجع البيت يقعد يقول استغفر الله لهذا الرجل انه ذكرك يا رب من غير في موضع التحناء والكلام ده يمكن كده انا اتغي- تعديت حدودي يعني فانا عملت حاجه ما ربنا ما امرنيش بيها يمكن هو بسبب ده البلاء شفت الخطيئه الى ان جاءت بقى المعرض الحادث بعد ذلك دعا الله عز وجل وكان ما كان أخيرا في اسم الله المؤمن قال المؤمن يأمن عذابه من لا يستحقه ويهب الأمن لعباده هنا الأمان كذلك يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جايزتين الجايزة الأولانية أنه آمن فعمره ما يبقى خايف لا خوف عليهم بس الشرط ايه لم يلبسوا ايمانهم بظلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فسر ال- الظلم هنا بالشرك اعتبر هذا لقول لقمان ان الشرك لظلم عظيم لكن هو ليه ما قالش الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك مش هو الظلم هنا مراد بالشرك قال لي الظلم وما قالش ليه الشرك لازم علشان هو نستفيد هذا المعنى ابتداء انه لو قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك ده حقه هو سبحانه وتعالى لا يشرك به لكن الثانيه بتوقع ما توقعه انت ظلم دي ما توقعه انت على نفسك واخد بالك قول لمصلحتك انما لو قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك يعني ما اشركوش به لا هنا بقى لما بيقول ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم هذا الشرك ظلم عليك فخدنا المعنيين في الكلمة دي خدنا الشرك من دلالتها وخدنا الظلم كذلك اللي هتوقعه على نفسك فإذا كنت تريد أن تتباعد عن مثل ذلك فنحي جانبا مثل هذه الأمور عنك فلا تظلم نفسك فتشرك بالله لا شرك خوف ولا شرك محبة شرك خوف انك تبقى خايف اللي خايف من الجن واللي خايف مش عارف من مين من الظلمة اللي خايف من كذا لا تشرك بالله شيئا ولا شرك محبة واللي بيحب واحدة زي ما بيحب ربنا واللي بيحب الفلوس زي ما بيحب ربنا وهكذا لم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن هو ده الأمان ليهم وهم مهتدون ده هم دول اللي مش هيضلوا الطريق ولا هيصابوا بالعبثية ولا هيصابوا بالانحرافات والزيغ عن سبيل الهدى يقول الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة بص جاي عامل إزاي آمنا يوم القيامة الدنيا المعرض الحساب والشمس تدنو من الرؤوس وكله بيجري وكله قاعد يقول نفسي نفسي و- ويوم الفزع الأكبر وده جاي كده ماشي في ايه يا جماعة ايه اللي بيحصل مفيش اي مشكلة خالص يأتي آمنا يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر ويقول الله من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون يبقى المعنى هنا يأمن عذابه من لا يستحقه المعنى هنا بيقول المؤمن آمن في الدنيا قرير العين راضي ساكن وفي الآخرة وأنا أنصحكم في في المعنى ده أن تراجعوا كلام ذهبي لابن الجوزي في صيد الخاطر وهو يتكلم عن محن النبي صلى الله عليه وسلم في كده فصل يقول فيها أحواله تدبر أحواله أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم العبارة دي كلها كده في كده فصل صغير صفحتين بيتكلم على بص بقى أمان النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع البلاء ويعددهم يذكر ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلاء ويبتدي يقول لك وهو آمن ساكن قرير العين يقول إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي عادي تلمس أحواله صلى الله عليه وسلم مع شدة الابتلاء والمحن وبص تلاقيه هو عامل إزاي هو واقف جبل أشم شامخ صلى الله عليه وسلم جميل فراجعوا هذا الكلام على أساس أنه هو يبقى تطبيق عملي لموضوع الأمان ده وإحساس بالرضا آخر حاجة نتوقف عند اسم الله المؤمن فيها قال الذي المؤمن وجب عليه أن يأمن المؤمنون من شره ومن غوائله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله من قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شروره تبقى قاعد خايف خاف على عرضه منه يخاف منه من شره من أذاه هيبلغ فيه هيعمل فيه مش عارفه ايه هي... هيرمي عليهم من فوق اي حاجة يبوظ له الحاجات اللي بتحصل بين الناس دي الذي لا يأمن جاره بوائقه سمعته هيقول عليه بالكذب يقول انا بقى جاره وعارفه ده طول الليل بيعمل كذا وكذا وكذا ده بيدخل عليه مش عارف مين ده بيسوي ايه كده بقى الذي لا يأمن جاره بوائقه قال لا يؤمن لا يكون الرجل مؤمنا إذا كان بهذا الحال وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي حجة الوداع عشان يبقى ده تأكيد وترسيخ على أن هذا المعنى من المعاني التي ينبغي أن يذكر بها الناس كثيرا يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكده في آخر عمره فيقول ألا أخبركم بالمؤمن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده المعنى ده محتاج وقفة طويلة أموالهم وأنفسهم النهاردة يقولوا ما تعملش حتى الملتزمين في الدرهم والدينار والملتزمين دول المتدينين دول المفترض دول أهل الإيمان في هذا الزمان يقول لك ما تعملش يا عم يعني عايز خلينا حلوين كده قاعدين في المسجد مع بعض ونحضر مع بعض دروس ونعمل كده بس ملاش سيره الفلوس انا لا امن ان انا النهارده ادي سين صاد عين فلوسي يشتغل فيها اول ما يمسك فلوس الدنيا هتتفتن وهتبقى مشكله وده عيب قاتل مصيبه سودة انه يبقى كده طول الوقت نتعامل بوجهين وجه مؤمن جميل ووجه اخر لا ما هو يعني انت شايفني شايفني يعني معنى ان انا ابقى راجل ملتزم ان انا ابقى عبيط من امنه الناس على اموالهم وعلى انفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم